ده البرومو مشاهدينا الكرام برومو برنامج الكتاب الكبير اللي بقول لحضراتكم يعني ما شاء الله لقينا حاله جميله وحاله قبول ما شاء الله ربنا يبارك في البرنامج ويبارك فيه القائمين عليه اللهم امين هنبدا بالتعريف مع شيخنا وصاحب الاسلوب الجميل فضيله الشيخ حسن سعيد السكندري اهلا وسهلا شيخ شيخ حسن ربنا يكرمك الله يبارك فيك انت ليه بعيد عن الاضواء
يعني الحمد لله ربنا يتم علينا النعم وربنا يوفقنا بس ربنا تقبل يعني اللهم امين الحمد لله الحمد لله قبول العمل يعني ربنا يكرمك كل شيء يعني وما تشاءون الا ان يشاء الله فالانسان يعني بيجتهد وربنا سبحانه وتعالى فضله عظيم يعني ما شاء الله كانت يعني امر كانت امور الدروس او بالنظام الكتاب هو كان في تقدير الله عز وجل يعني ما كانش في حسبان الواحد ان هو اللي كانت دايما البرامج بتاعتي او الحلقات بتاعتي كانت خاصة بالمراجعات او بالقراءات لان طبعا الحمد لله نظام الكتاب يمكن اخونا طارق هيحكي القصه اتفضل ربنا يوفقنا ربنا يكرمك فضل الشيخ حسن انا يعني الشيخ حسن هو يعني الشيخ مقارئ و يعني عنده درايه وعلم ويدرس علم القراءات ما شاء الله ربنا يبارك فيه وايضا معنا حبيبنا واللي صوته مميز دايما معنا في قناه الرحمه وبالتحديد في برنامج مجلس الرحمة تتر البداية والنهاية لبرنامج مجلس الرحمة واللي إن شاء الله هنشوف مفاجأة ابتداء من الغد في برنامج الرحمة المهداة تتر البرنامج المقدمة والنهاية حبيبنا وصاحب الصوت النقي ما شاء الله ربنا يبارك فيه ويحفظه اللهم أمين حبيبنا الأخ طارق أبو زياد أهلا وسهلا أهلا وسهلا بك أستاذ ملهم وأنا سعيد بهذا اللقاء يعني اللي طال انتظاره لأن نحن نتعاون ولكن من خلال الشاشة ده أول لقاء يجمعني بيك وأنا صحيح. في منتهى السعادة بهذا الأمر أولا من خلال يعني منتدى رائع ومنفذ وقناة رائعة مثل قناة الرحمة التي تبث نورها للعالم أجمع لا أقول العالم الإسلامي إنما نعم. للعالم أجمع صلى الله أن يسددها وأن يبارك فيها وأن يحفظها آمين. من شرور كل ذي شر آمين وأن يسددها إلى الأمام وأن يرفع بها أقوام آمين يا رب وأن يجعلها بإذن الله تعالى منارة للهدى وللإيمان والتقى وللبينات آمين يا رب ويرفعها بشيخها العلامة الشيخ محمد حسان آمين وبجميع الأنوار ال التي تضيء من حوله من مشايخنا الكرام الذين تفضلتم بمقابلتهم والآتون بإذن الله تعالى ربنا يبارك الله فيك ربنا يكرمك عايز حضرتك تقول لنا عن يعني متى ولد ولدت فكرة برنامج الكتاب الكبير الكتاب الكبير ببساطة شديدة هي دعوة نعم لا أقول دعوة إنما دعوة فعلا أنا دعوت م. بها قبل أن أرى الشيخ قلت اللهم استعملني في خدمة القرآن يا رب وأنا يعني جميعا يا رب.
منشد وكذا وإعلامي وكذا ولكن دعوتها فعلا من قلبي فإذا بي يلقي المولى عز وجل بي إلى هذا الرجل م. العالم العلامة حسبه الله حسيبه ولا أزكيه على الله وإنما لكل مقام مقال فلا بد أن نقول الحق يعني فسبحان الله جاء أن هناك احتفال لدار الإحسان فسألت عنها فإذا بها هي الدار الأولى على مستوى الجمهورية لتحفيظ القرآن الكريم تخرج دائما الأوائل الذين يسلمون على فخامة الرئيس محمد حسني مبارك جميل.
وقد الحمد لله يعني أكرم وكرم كثير جدا من من حفاظها وأيضا الشيخ ما شاء الله هو دائم التكريم سواء كان من سماحة الوالد رحمه الله تعالى شيخ الأزهر شيخ محمد السيد طنطاوي رحمه الله تعالى واخيرا ايضا من الدكتور احمد طيب احمد طيب الله اكبر وبالفعل يعني تم تكريم الشيخ من خلاله لان الدار لله الحمد والمنه على يد هذا الرجل تم تخريج اكثر من 200 الف حافظ ما شاء الله فكان هذا الرقم المهول استدعى يعني روح الاعلام عندي نظرت إلى الرجل في الحفل وكان موجود كل القيادات الأزهرية م.
ومشائخ كثيرين جدا تكلم الجميع فانتظرت يتكلم الشيخ حسن م. لم يتكلم فسبحان الله يعني أسف, أسف جدا م.
لم يتكلم الشيخ سبحان الله إطلاقا بتواضع جم وعجيب فقلت سبحان الله يعني هذا الرجل الحفل حفله واليوم عرسه وهو لا يتكلم ويترك الناس تتكلم فسبحان الله شعرت سبحان الله بشيء من الإخلاص قلت يعني لعلي يعني بهذا أراهن وبالفعل بدأنا بفضل الله جل وعلا بالتحضير لهذه الفكرة الفكرة العظمى وهي الكتاب الكبير مشروع تحفيظ المسلمين كلام رب العالمين من خلال الحمد لله مؤسستنا جميل.
فقمنا لله الحمد والمنة بهذا المشروع وتم الاتفاق بالفعل على الأزهر الشريف نحن نصور فيه الحلقات وبدأنا بفضل الله بجزء عامة تم تصوير جزء عام بفضل الله جل وعلا بهذه الصورة التي خرجت ما شاء الله ربنا يكرمك طب أنا عايز فضلت الشيخ حسن ربنا يكرمك ويجعل ما تفعله في ميزان حسناتك يا رب اللهم امين أسلوب التحفيظ وأسلوب تعليمك للأطفال بتعمل إيه
هو يعني وعايز بمثال حاضر الحمد لله الذي خص من شاء بمعرفة كيفية نطقه بألفاظ كتابه كما أنزله مع أمين وحيه على أعز أحبابه وصفوة أنبيائه صلوا عليه صلى الله عليه وسلم فبالنسبة طبعا القرآن الكريم وهو خير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجمله طبعا أولا طبعا يعني رحم الله علمائنا مشايخنا فضيلة الشيخ إبراهيم عطف عوض من علماء الأزهر الشريف نعم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز عبد الحفيظ طبعا كانت رؤية لفضيلة الشيخ إبراهيم عطف رحمه الله رحمه الله اه يعني كنت طالب انا والحمد لله بدرس من الثمانينات بفضل الله عز وجل ما شاء الله والحمد لله كنت بدي اجازات يعني من سنه 84 بدي اجازات في القراءات ما شاء الله آه بدا الشيخ الله يرحمه حوالي سنه 90 قال حسن دلوقتي انا وانت قاعد في الجامع وهو جامع الازهر قال لي يا ابني انا انا لقيت نفسي وليت كده وانت قدام القبله فانت يا ابن ربنا هيمن عليك وهيفتح عليك وانا بدعو لك يعني وبعدين طبعا الحمد لله بعد وفاه الشيخ رحمه الله فعلا الحمد لله بالنسبه لجامع الازهر يعني الحمد لله كثير كنت اتردد عليه بدات فكره بالنسبه لتحفيظ الكتاب اي هي طبعا يعني اولا طبعا انا انصح كل محفظ وكل معلم ولقد يسرنا القران للذكر
يسرنا اه طبعا مم. التيسير مهم جدا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا دي نقطة مهمة جدا آه الأمر مش آه هي فرد عضلات وأنا راجل آه بتاع قراءات لا القراءات لها مكانها أي. لها تخصصها إنما المبتدئ اللي هو لسه في حضانة ده طب ده ذنبه ايه أي. انا النهارده راجل بتاع قراءات وعيب ان انا هقدر النهارده ادي روايه حفص و... لا الامر مش كده ابدا أي.
الامر احنا بنبصله من منظور دي دعوه احنا ورساله ودي امانه اي فيعني يوم يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله عنه لما قال خالد بن الوليد انزل جند من الجنود يعني بعد ما كان قائد هو أي.
انزل جند من الجنود نزل وحصل انتصار في في الحرب وكان النصر من عند الله فالامر الدعوة مش انا ايه وبعمل ايه وعيب انت الشيخ الكبير هتدي كتاب ايه لا الامر مش كده خالص طبعا أي.
الامر ان كان ربنا من على الانسان بطريقة او باسلوب في تيسير في التحفيظ والتعليم والقراءة استغله مهما كان هو اي ايا كان بقى شأنه ووضعه بنقول مقام التعليم والتعليم المبتدئ والتيسير ده امر وامر التخصص موضوع تاني أي.
يعني انا النهارده مثلا في جامع الازهر بفضل الله عز وجل عملت حلقه للكتاب اه في نفس الوقت في نفس التو في نفس اليوم عملت حلقه حلقه للقراءات العشر الكبرى جمعا ان شاء الله وقراءات الشواذ ايوه تفرق دي عن دي ده اثر تخصص ده ده ناس بتدرس ومعاها ماجستير او بتحضر دراسات أوه.
في كليه القران الكريم بتجمع القراءات العشر مقراءة قراءات عشر كبرى أيوة. يعني الحمد لله حاجة مميزة على مستوى العالم الإسلامي ما شاء الله جمع قراءات عشر كبرى يعني ما فيش مقراءة للقراءات برغم كده يعني يدوبك الساعة مثلا خمسة خلصت الكتاب خمسة وربع كنت ماسك مقراءة القراءات العشر كبرى ما شاء الله بس ده ليه مجاله ده تخصصه م. فدايما بننصح يعني المحفظ أو المعلم ان هو بالنسبة يراعي المبتدئ المبتدئ ده لسه لازم يبقى فيه تيسير في المعلومة في القراءة في الحفظ م.
بالنسبة لأمر الكتاب طبعا هو أمر سهل جدا آه.
بس هو ممكن يكون سهل فيه شيء بيبقى سهل ممتنع محتاج شوية الخبرة وشوية الفن وكده آه.
آه ال ال بالنسبة للكتاب بيحتاج طالب العلم ان آه يثبت يثبت القرآن وانا اللي يمكن اللي انا عملته اللي انا قراءة وحفظ في, في نفس في التو اه بمعنى ان دلوقتي والله انت بتحفظ يعني مثلا لما جيت خلاص جزء عامة ودخلنا في جزء فضل الله عز وجل سجلنا في جزء تبارك انا ايه اللي عملته بالظبط اه قاعدة عامة يا طالب الاحسان للقرآن يا طالب العلم للقرآن خلي بالك انتبه عندك جنات وعيون م.
طيب عندك الموضوع الوحيد اللي احنا بنقرأه دلوقتي حاليا بنحفظه في ظلال وعيون فبديله ميزة لحلمة حتة ظلال ظلال لام وسورة المرسلات لات يبقى لام مع لام يبقى الموضع الوحيد في القرآن ظلال بتاعت المرسلات مم.
غير كده بقى جنات في طبعا غير جنات في جنات وفي جنات نعم.
فمثلا بقول إيه يا سائل يا سائل عن جنات مرفوعات ثلاث آل عمران والمائدة والرعد اثنان والبروج والحديد فلا تنساني من صالح الدعوات قصدي ايه الكلام ده ايوه دي ربط المتشابهات بطريقة يسيرة ايوه بدل ما انا النهارده اقول له خلي بالك جنات في ال عمران فين وفين وفين واطلع في المائده والكلكعه والتعقيد لا مش مطلوب اه امر وابدا من بعد خالدين فيها ابدا في 11 يقي- يقينا خلاص 11 موضع في القران عرف 11 موضع في القران فين اول حاجه في النساء لا تعد الاولى وعد الثلاثه بعدها فحصله الى لغايه لما نوصل سوره البريه في سور- في جزء عامه ايوه فالتيسير المطلوب خاصة مع المبتدئ طالع للعلم انا اولا ثم بعد كده التخصص يعني انا ما فيش مشكلة التخصص او اللي عايز ياخد التجويد اللي هو التجويد المميز او أيوة.
ابو فروة ما فيش مشكلة بس ده للتخصص النهاردة الانسان اللي ختم القرآن الكريم عنده استعداد ان هو هيحضر درس التجويد الدرس الجاف الدرس الممل ده مفيش مشكلة لطالب علم انما المبتدئ ده اللي محتاج لما يقول المعلومة تقول له بس بص احكام النون الساكنه بتقول كذا كذا كذا خلاص طب ما تدي لي مثال انا عايز عايز مثال كده يا شيخنا واعتبرني طالب مبتدئ قدامك اه ووضح لنا
حاضر بسم الله إيه حاطط توضيح في القراءة ولا توضيح في الأحكام لا انا في القراءه يعني انا ع- يعني عايز أ- امر نبسطه كده للناس وعايز ال- اولادنا واطفالنا اللي بيتفرجوا علينا و- وكذلك الامهات وربات البيوت اللي بيتفرجوا علينا وبيتابعوا معنا القران الكريم وعايزين يتعلموا ازاي يقراوا آه، ك- القران قراءه صحيحه وسليمه آه، في موضع من القران يعني بيتعلموا ازاي
هو طبعا مثلا بنمسك صورة اي إذا جاء نصر الله والفتح جميل فبنقرأ زي ما مثلا هنقرأ الآيات حاليا أي.
بنقرأ الآية اه طبعا المفروض الحاصل كالآتي الص- والصح هكذا وده اللي احنا اتعلمناه أي.
عن مشايخنا عن مشايخهم سيد متصل إلى النبي صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه وسلم.
قرآنا عربيا غير ذي عوج جميل النبي صلى الله عليه وسلم تلقى من سيدنا جبريل نعم تلقى تلقي أسند ركبته إلى ركبتيه صلى الله عليه عليه وسلم الصلاه والسلام فالأصل التلقي والمشافهة أنا بنقرأ الآية الطالب قاعد بيبص ينظر إلي اي في قراءة الآية الصحيحة بالتجويد وبالأحكام أنا مش بتكلم في جزئية ال- الأصوات لا نعم.
في الأداء والأحكام إن كان صوت ده هبة من عند ربنا رزق سبحان من الله.
عند ربنا ده موضوع تاني احنا بنتعبد بال- بالتلاوة وبالآيات مش بنتعبد بالأصوات فبنقرأ الآية بسم الله الرحمن الرحيم بنقرأها بطريقة التحقيق التعليم هناك فرق بين ما هو التحقيق عن الترتيل عن الحد عن التدوير مم.
كله صحيح وإن كان كله صحيح يجب قارئ القرآن أن هو يحقق الأحكام والأداء الصحيح مم.
مش معنى أنا هقرأ ب- برتبة التدوير نعم أصل أنا, أصل أنا في التهاجد فلازم نقول الجزئين في نصف ساعة لا آه.
لازم الأداء والأ... وبعدين ثم إن يتدبروا آياتي التدبر والتفكر والخشوع الأمر ده مطلوب جدا هي مش عملية لا لازم القرآن يؤثر في الإنسان مم.
لا لابد فأنا النهاردة بنقرأ بنقول بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح جميع مم.
أحكام التجويد قلتها في الآية صحيح طالب العلم اللي قدامي بيقرأ بيسمع مني بيسمع أولا بيسمع وبعدين بيفتح المصحف على الكلمة حتصبوا على الكلمة اللي أنا بنقرأها اي وبعدين بيرددها وبعدين بيسمعها مم.
هو ده نظام الكتاب الصحيح ان هو يحفظ في ال- حتى لو حفظ بنسبة 60% هو قاعد خلاص بيكمل في البيت اللوح بتاعه ان كان مم.
مثلا الوجه جميل.
او الربع بتاعه ما شاء الله آه، فبن- بيخلص الصورة انا بنقول اذا جاء نصر الله والفتح في العرض بتاعي بقول كل الاحكام النظرية طب ممكن نسمع الصوره كامله حاضر نعم
بسم الله الرحمن الرحيم مقام التحقيق يعني مقام التعليم مش مقام الترتيل تمام الترتيل ده في الصلاة آه.
ورتل القرآن ترتيل يبقى فيه ترتيل غير التحقيق إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ما شاء الله أحكام التجويد إن كانت بمدود ووصلة مخرج الحرف صفات الحرف أنا قلتها آه.
مش مطلوب أنا النهاردة خلي بالك يا ابني وإذا جاء مد غن أنا مم.
يهمني النهاردة طالب العلم يحفظ أيوة نعم الله يهمني يحفظ النهاردة ربع القرآن نصف القرآن يحفظ القرآن كله يهمني النهاردة يقابل الله عز وجل وهو حافظ القرآن مم.
يدخل القبر ونيس القرآن خير جليس لا يمل ما حديثه شاء الله فده أهم حاجة طب تلاوة الصلاة بقى كيف تقرأ قلاوة الصلاة يا إما الترتيل آه.
يا إما الحد يا إما التدوير طب وضح بمثال آه حاضر بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم
إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين دي مرتبة ترتيل ما شاء الله ممكن نقرأ مرتبة أسرع اه
مرتبة التدوير ايوه كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون مم.
في مرتبة حدر بنقرأ في أي مرتبة لابد الحرف ياخد حقه ايوه مستحقه أحكام التجويد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فدي أسرع مم. جميل فدي والله.
مراتب للقراءة مراتب القراءة غير المراتب ما المقامات تيجي تخلينا نتعلم في البرنامج ربنا يبارك لك ونشوق يديك الناس الصحة.
كده الله ونشوقين ان يبارك لك.
هم الله.
يتعلموا جزاكم الله خير.
ويتابعوا الاسلوب الجميل والاسلوب السهل الميسر اللي متحقق فيه آه، آه، يعني آه، يعني القران الكريم متحقق- بيتحقق فيه ايات القران الكريم ولقد يسرنا القران للذكر ربنا نعم.
يبارك فيك يا شيخ حسن آه، الحمد لله يعني إذا نصيحتي لطالب العلم وللمحفظ في تيسير نعم.
أنا يهمني النهاردة أفرح القرآن أولا يؤثر مم.
أفرح النهاردة طالب العلم النهاردة يحفظ عشر أجزاء بدل ما ياخد صحيح، خمس.
صحيح.
بدل ما ياخد تعالى ناخد دورة ست شهور في تعليم التجويد عشان نقرأ قراءة صحيحة أبدا مم.
مش ه- هو هو لما هيتعلم تجويد هيقرأ الخاص ما يمنعش الت- التجويد بس التجويد عملي نعم.
النطق العملي وانا بنقرأ بقول له بسم الله الرحمن الرحيم تبارك بدون تكلف نعم.
بدون تعقيد تبارك ما تقولش تبارك خلاص انا آه.
بقول تبا بقول الصح آه.
مش لازم اقول له قول له تبارك قول الصح انت اتعلم واسمع الصح آه.
انما خلي بالك ما تقولش المستقيم قول المستقيم خطأ يعني قول الصح مم.
ما جميل.
تعلمش طالب العلم ان هو يعني ايه يشتت طب ايه مش ايه وفي لكنات كتيرة جدا في لكنة بتبقى بتضيع المعنى كتير جدا كل ده لا يتأتى إلا بالمشافهة والتلقي ما شاء وطريقة الله.
الكتاب ما شاء آه، الله ال- فأنا أنا يعني لا اقدر اقوله بحق انت المعلم ربنا يبارك ربنا لك.
يبارك الله فيك أكبر. ربنا ويجعلك يتقبل يعني يعني ربنا يبارك لك.
معلم و- للقرآن جزاكم الله الكريم خير.
وتعلم أولادنا وتعلمنا ربنا كيف يكرمك.
نقرأ القرآن الكريم الله قراءة يكرمك.
صحيحة جزاكم ربنا يبارك الله فيك يا خير.
شيخ حسن هناك ما بشرى شاء بعد الله.
اذن استاذ ملهم نعم آه، ان الحلقات في 26 حلقه أيوة 22 حلقه هم جزء عامه تقريبا بناخد في كل يوم صفحه الا ربع في الحدود دي طيب سهل على أي واحد أنه يحفظها بإذن الله تعالى وعنده استعداد أنه في اليوم ده بإذن الله تعالى يحفظها مع الشيخ حسن ويرددها في صلواته أيوة.
وممكن في القيام ربنا يوفقه بإذن الله تعالى ويرددها يكون خلص بإذن الله مع الحلقة وفي اليوم الجزء ده ده معنى جميل ده انا بقول يا ريت احنا لو لو الرساله تصل لكل مشاهدينا نعم ولكل اولادنا احنا الكل بيحرص الان من الان من هذه اللحظه ان احنا عايزين نقول نختم القران مره واثنين وثلاثه وعشرة مم.
وانا عايز اعلم اولادي ان هم يختموا القران ده انا بقول بتمنى من كل مشاهدينا ومن كل اب وكل ام وكل ابن وكل بنت تابعوا البرنامج يوميا باذن الله تبارك وتعالى كل يوم الساعه 11 ونص آه، قبل الظهر على طول ان شاء الله ويعني آه، هنتابع معاه البرنامج لمده 25 دقيقه برنامج سهل وميسر احرصوا ان اولادكم قعدوهم قدام شاشه قناه الرحمه من اجل ان هم يتابعوا برنامج الكتاب الكبير وبقول لحضرتك وبقول لحضرتك يبقى شيء جميل جدا ان ابنك او بنتك يطلعوا من شهر رمضان وهم عارفين يقراوا مش بقول يع- مش مش مش يحفظوا يعرفوا يقراوا جزء عام ده يبقى اكبر ثمره نعم.
نعم. من ثمرات القران الكريم وهنطلع الاتصال ولكن قبل الاتصال انا عايز اقول آه، استاذ طارق الكل قاعد بيكلمني بيقول لي فين صوت الاستاذ طارق احنا مش هنسمعه ولا ايه والله.
ونعيش مع صوتك الجميل بعد هذا الاتصال طيب اتفضل، السلام اتفضل، عليكم اتفضل، اتفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا ام احمد
ازي حضرتك اهلا بك احنا اتفضل.
طبعا بنرحب بالشيخ آه، الجديد آه، في برنامج آه، كتاب الصغير الكتاب وان شاء الكبير الله الشيخ البرنامج ده حسن.
ينفع اولادنا يا رب آه، بس انا كنت عايزه اسال حضرتك آه، انا عندي مشكله في الخيشوم جامده قوي يعني حتى انا بقرا على محفظه دايما تقول لي الخيشوم عندك عالي الخيشوم عندك عالي لدرجه ان انا كنت بحفظ ولادي ف- فلقيتهم راخرين الخيشوم عندهم عالي ف- مم.
فانا مش عارفه اتخلص من المشكله دي ازاي حاضر فيا طيب.
ريت حضرتك بس يعني تنصحني اعمل ايه بالظبط عشان اتخلص من الخيشوم ده حاضر ان شاء الله ربنا يكرمك حاضر مم.
هو طبعا آه، مشكلة الخيشوم طيب هو طبعا آه، وللأسف الشديد آه، يعني إخوة أو مشايخ أو خاصة الإمام بيقرأ حروفه من الخيشوم طيب وخاصة حروف المد يعني هو بيقرأ كده فبيقول ايه غير المغضوب بيجيب بقى عايز آه.
يجيب النغمة غير المغضوب عليهم ولا الضالين مم.
حتى تلاقي المأموم حتى بقى ده يقول لك امين كده طيب فده- وهذا خطأ اه يعني اولا حرف المد طالع من الفراغ جوف الفم طيب وفراغ الحلق يعني الصح اقول ولا الضالين خلاص تمام امين انما يكون الخيشوم له مكانه يعني ال- العله الانفيه ديت اللي خاصه بالغنه بس اقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس انما اي حرف له مخرجه بيخرج منه يا من يروم تلاوة القرآن يرود شأو أئمة الإتقان لا تحسبن التجويد مدا مفرطا أو ما لا مد فيه لوان أو أن تشدد بعد مد همزة أو أن تلوك الحرف كالسكران للحرف ميزان مم.
فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان ما شاء يبقى كل الله.
حرف ليه مم.
مخرج بيخرج منه سواء من الفم سواء من اللسان سواء من الحلق بالنسبة لحروف المد تخرج من ف- تجويف أو ف- ف- فراغ الفم والحلق فقط إنما الغنة خاصة بالنون أو خاصة بالميم المشددة فقط ولها أحكام فده طيب.
بالنسبة للأمر الخيشوم يعني ربنا يبارك فيك اتفضل.
استاذ طارق هناخد اتصال ونعود لحضرتك اتفضل مرة.
اتفضل حبيبي اتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا اتفضل حضرتك وطي التلفزيون واسمعني من التليفون أستاذ ملهم اهلا بيك آه، بنشكر قناة الرحمة على استضافة فضيلة الشيخ حسن ربنا يكرمك السكندري وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات هذا الشيخ الفاضل المبارك امين يا رب وأقول له أسأل الله العظيم أن يجعلك ترتقي في الجنة يوم القيامة آمين يا رب.
بهذه بهذا القرآن امين وأتمنى أن أقبل قدميك قبل يديك أيها الشيخ ربنا يبارك بارك الله فيك ربنا يرفع قدرك بارك الله فيك.
شكرا جزيلا استاذ طارق طيب حبيبي نعم.
آه، سريعا كده في بشرة أخرى أن بين يدي كل سورة ما شاء الله هناك مقدمة لهذه السورة عبارة عن آه، تفسير مبسط جدا لهذه السورة وبشكل يسير يعني قبل كل سورة في جزء عامة هناك مقدمة جميلة جدا كتبت بحيث ان اللي داخل على السورة يتعرف على أنحائها وما تحتويه بشكل مبسط جميل ثم يبدأ بعد ذلك الشيخ بفضل الله بالقراءة ثم بالتسميع والتحفيظ بإذن الله تعالى إن شاء الله
هناك طبعا نشوف ده ستكون غدا مع الأستاذ ملهم بإذن الله تعالى في برنامج الرحمة المهداة وهذا شرف لي حقيقة أن أنشدها فيسمح لي الشيخ حسن تفضل
حياك ربي يا رسولا للورى
صلى الله عليه وسلم يا من بفيضك يرتوي الظمآن يا من بسنتك العظيمة نهتدي والشرع فيها والتقى عنوان أيقظت في الإنسان كل فضيلتك أيقظت في الإنسان كل فضيلة يا أيها المبعوث والإنسان أهداك ربي للأنام عطية حتى أضاءت في الدجى الأكوان حياك ربي يا رسولا للورى اللهم صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله يعني هذا هو أفضل ختام لهذه السهرة السهرة القرآنية الرمضانية الربانية المحمدية ما أحلى أن يكون الختام مع المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم فهو الرحمة المهدى يعني احنا بنشكركم شكرا جزيلا ربنا يبارك فيكم وسعداء بكم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق البرنامج التوفيق والقبول آمين. اللهم آمين يا رب اللهم آمين يعني باسمكم مشاهدينا الكرام أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ المعلم حسن سعيد السكندري شكرا جزيلا ربنا يكرمك ربنا يوفقكم اللهم آمين كل عام وأنتم بخير ربنا تقبل إن شاء آمين الله آمين يا رب اللهم آمين احنا الأمة السلامية جميعا إن شاء الله بهذا الشهر المبارك آمين يا رب وإن شاء الله إلى لقاءات إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمك ويعزك يا رب شكرا جزيلا للشيخ حسن والشكر والتحية والتقدير للحبيب صاحب الصوت النقي صاحب الصوت المتميز الحبيب الأستاذ طارق أبو الزياد شكرا جزيلا ربنا يبارك فيك كل الشكر لقناة الرحمة اللهم كل الشكر للمشاهدين كل عام وأنتم بخير وحضرتك الله منا وياكم آمين يا رب شكرا جزيلا ربنا يبارك فيك في النهاية مشاهدينا الكرام نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لبرامج قناة الرحمة التي ستنطلق وتنطلق سفينة النجاة بإذن الله تبارك وتعالى في تمام الساعة الحادية عشر والنصف غدا بإذن الله تبارك وتعالى أو نقول اليوم بإذن الله تبارك وتعالى الساعة 11 ونصف في قبل أذان الظهر بإذن الله تبارك وتعالى تنطلق سفينة النجاة نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد مشاهدينا الكرام كل عام أنتم بخير كل عام والأمة الإسلامية بخير وفي خير وفي أمن وأمان واستقرار واطمئنان اللهم أمين مشاهدينا الكرام أحبكم في الله شكرا لكم وعلى بركة الله تنطلق سفينة النجاة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعرق جامعة